أيها الأحباب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نستكمل الحديث في سلسلة سلوك المسلم المبتدئ وموعدنا اليوم مع الشريط حول رقم ثمانية تقريبا أو سبعة وسبعة ثمانية خير أصل هو حق الزوج على زوجته ما كانش من سلوك المسلم الملتزم كان من سلوك الأخت بقى بس احنا قلناها على كلمات بينه وبين حق الزوجة على الزوج أو سلوك المسلم الملتزم مع الزوج فالنهارده إن شاء الله هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كموظف كموظف موظف احنا طبعا كلك موظف آه، مهني وعلى فكره برضه سلوك المسلم الملتزم كمهني هيبقى لوحده لكن بقول يعني ان هو ربنا سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا انا خلق موظفين مثلا انما بناخد شهادات او نتعلم وبعد كده بنشتغل بشهاداتنا دي الصنعة دي أو المهنة أو الحرفة أو الوظيفة اللي احنا بنكتسب منها الرزق دي لازم نكون متصورينها تصور مظبوط إن دي أصلا وسيلة وسيلة عشان رزق ربنا يتنزل علينا بس مش أكتر لكن ما هياش مدعاة للتفاخر إن احنا نتفاخر على بعض وأنا بشتغل كذا وأنت لا وأنت كذا لا ده هي أرزاق هي ارزاق ربنا مقسمها بس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ازاي؟ تغدو يعني يطلع الصبح حمارة صم يعني بطنها فاضية وتروح ترجع بالليل بعد بالليل يعني بطالا يعني بطنها مليانة فدي وسيلة للاكتساب سلوك المسلم الملتزم كموظف ده هيخلينا نتكلم عن حاجتين اولا مع نفسه يعني انا كموظف بالنسبه لنفسي انا اعمل ايه ادي واحد اثنين بالنسبه لغيري وغيرك كموظف ادي ثلاث حاجات ايه غيرك دول يا اما ناس بتتعامل معاهم لهم مصلحه وانت بترضاها لهم مقابل كده بتاخد حاجه آه يا اما ايه يا اما مرؤوس يعني انت رئيس عليه وبتشغله يا اما رئيس بيدي لك امر وانت تنفذه في حاجه ثانيه ابدا يعني يا اما مع الخير يا اما او الخير دول ثلاثه ناس او مرؤوس او رئيس وبعدين مع نفسك انت كموظف فطبعا احنا بنقول انت اهم حاجه فهنتكلم عن سلوكك مع نفسك ثم مع الغير اللي هم الثلاثه الناس والمرؤوس والرئيس سلوك المسلم الملتزم مع نفسه مع نفسك انت بقى كموظف بتعمل ايه؟ اولا استشعار استشعار انت كموظف بتستشعر معنى الاستلاء يعني ايه معنى الاستلاء؟ ان وظيفتك دي ربنا بيبتليك بيها يعني ايه بيبتليك؟ يعني بيختبرك يعني بيمتحنك يعني بالعربي كده الوظائف والرتب والمناصب هذه تكليف وليست تشريف غير ما بيحاول بيحب المناصب وعايز يوصل ليه؟ يقول لك انا النهارده لما ابقى كذا ابقى رتبتي كذا هيبقى مرتبي قد كده انا لو اخدت كذا هقدر اتحكم في الناس اكتر من كده هتبقى سلطاتي واسعه ها؟ طيب والاخره والحساب والميزان في دماغه مش في دماغه مش و... مش واضح عنده ان كل ما انما انه كلما ارتفع في المرتبه او الدرجه او الوظيفه او الرتبه بتاعته ان دي توجد عليه مسؤوليات اكثر وهيتحاسب عليها قدام الله مش قدامه ده للاسف بعض الناس بيقروا صفحه الوفيات عشان يعرف مين اللي مات ها يقول لك ده بقى بموته اتفتحت سكه الترقيه بالنسبه ليا ما بيقتنعش بان فلان مات لا طمعان في الدنيا اكثر انما المسلم بيستشعر معنى الاستيلاء كما قال ربنا في سوره الانعام وهو الذي اتى سوره الانعام وهو الذي جعلكم خلائف الارض يخلق بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم اوعى تقع درجات ليه؟ ليبلوكم اصل معظم اللي بيجيبوهم ده وسائل الاعلام يا جماعه اللي الرقم المراسم بتاع يوم يقول لك اه طبعا ربنا جعل واحد كذا وجعل كذا فهو اللي بيقول وحي لك الايه بس وقف يقول لك ورفع بعضكم فوق بعض درجات لما لك درجات فانا خلاص اللي وصل وصل وانا بقى يعني دلوقتي كذا وحققه فما كمل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليختبركم ليمدح لكم ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم فانت الله معنى كلنا ولا تسعه وانت لازم تسعى وايام كمان زي عنك مثلا لكن ربنا جعلك وزير وجعلني بخير بنسميه بعض احنا الاثنين فالامر ابتلاء عشان كده المسلم بيستشعر ان وظيفته دي ابتلاء امتحان ربنا حاطني وبيختبرني وبيمتحني وعلى راي فعلا الحكمه اللي بتقول لو دامت لغيرك ما آلت اليك اصل ربنا يجيب شر الكرسي بتاع الحكومه دي الواحد اللي هو زي خيال بقى ايه خلاص ربنا مكتب قد كده وكان ضرب وتليفونات وساعات الباشا وساعات الدين ولا داخل يعمل كده ولا كده وفراش وجرس وبس شغلات يتهيأله بقى انه ايه ينسى نفسه يتهيأله بقى انه خلاص اللي قايل قايل واللي وصل وصل يا ريت تكتب على الكرسي بتاعك كده لو دامت لغيرك ما آلت إليه ما كان واحد قاعد على الكرسي ده قبليه وزي ما بنقول ان كراسي الحكومه كلها ماشيه استجابه مفيش حاجه بتلجا فيها زي ما كنت الناس بتاع الشباب عارف الصفه بتاع الشباب تيجي تحمر فيها البيض والله تنزل ربنا زي ما هي حتى لو ما حطيتش سمنه وفي سمنه تمام يعني يعني حتى لو ما حطيتش سمنه هتنزل ربنا زي ما هي حاجه بتلجا ما تحاولش اهي كراسي الحكومه كده كراسي الحكومه كلها بس فين اللي يرتعد تعرف يرتعد امتى؟ بعد ما يطلع معاش ويجي يخش بقى فين بقى التعظيمات والتحذير الكلام ده خلاص بقى وزي ما يخبط فيه وقع يفتح كده في لحظه ولا الله يقول لك ايوه من اين اه ده انت ما تعصش ما فيش استعاره انما المسلم يستشعر انه دي ايه؟ ابتلاء وامتحان زي ربنا سبحانه وتعالى ما في الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة او ابتلاء او اتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا الامر ابتلاء وامتحان زي ما قلت لك من الاول ان ربنا يعني هو بيقسم بينا المعيشه بيخليك انت كذا وانا كذا وعلى فكره كلنا بنحتاج لبعض ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ايه؟ سوره الزخرف اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ها؟ فربنا قسم بينا الايه؟ المعيشه ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني ايه؟ يعني انا احتاج لك وانت تحتاجني وده يحتاج لده وده يحتاج لده واحنا بنرضى بعض انا بشتغل اخد فلوس احتجت لك عشان تيجي تصلح لي حاجه في البيت وانت احتجت لواحد عنده مهنه مش عندك بتجيبه عشان وهكذا فبنسخر بعض كلنا لايه؟ علشان ربنا يرزقنا من بعض اذا ده استشعار معنى الوظيفه بالنسبه للمسلم وقال علينا كده نصرة الأنبياء وعلمناه سبعة لبوس لكم لتأكلكم من بأسكم علمنا ربنا من رفع الدروس الدروع والحاجات دي هو كان يعلم دي ابدا انت تقرر يعني تعلم انك انت مثلا هتتخرج كذا هتشتغل كذا والروح مش مفيش بس ده ودي فرصه او يعني ايه وسيله ان احنا بنرزق منها بنستشعر معنى ان الوظيفه دي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل وهتسال عن كل يوم بها عن كل توقيع بتوقعه على الاستماره او عن كل قرار بتتخذه هتسأل من ابتلاء امتحان واختبار. المعنى الثاني بقى اللي بنستشعره كموظفين ان احنا امناء ان الوظيفه دي امانه امانه انت عارف ربك سوره النساء قال ايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فادوا الى اصحابها فانت موظف بتأدي الامانه الى اهلها على فكره الرجل الموظف يعني ايه؟ من اول رئيس الجمهوريه لغايه عسكري كل دول كلهم موظفون موظف يعني ايه يعني اللي بيخدم الناس شوف انت موقعك احسن ما تجيش واحد يقول لك لا موظف لا ضرر كام وفلان لا لا موظف يعني ربنا جعلك في خدمه الناس وطبعا انت زي ما انت عارف بنقلك يعني ده بيبقى مثلا كذا في المصلحه ده مش عارف درجه كام ويمسك ينزلوه مسحب عليه ولا درجه رابعه ولا ولا حتى درجه ثالثه لانه كده بينزلك الجنه بتترفع الجنه بتترفع لا ده ويمسك يقولون ده خطوه طويله مرحله اول وده مش عارف مداوكين وبعدين مداوكين اول وبعدين مش عارف مدير ومدير عام ومدير معام في كلام زي ده ولما تطلع من الحاجات دي وبتنسى ان ده ابتلاء او امتحان وانها امانه امانه وسيدنا ابو ذر لما رضع قال استعملني يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني اجعلني يعني طيب هو مفيش اخذ فيه عايز يخدم مش عايز يبقى منظره قال يا ابا ذر انها امانه ويوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه هيصبر مسلم فان الله يامركم ان تؤدوا الامانات في سوره النساء الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا استشعار معنى الامانه اللي في الاحداث ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فعلينا ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جبونا نعوذ بالله من ذلك اذا اذا ربنا جعلك في وظيفه اعرف انك معاك امانه هتعمل فيها ايه؟ هتتصرف فيها ازاي؟ وسبحانك يا رب اي برضه الوظيفه زي امانات الدنيا زي الولد والزوجه والحاجات دي كلها تكتبها وتروح ما تاخدش معاك حاجه حتى مكتبها ما تاخدوش حتى كنت اللي انت قاعد عليه عند صحبتك سبحانك يا رب حتى كنت اللي انت قاعد عليه عند صحبتك سبحانك يا رب لانها امانه امانه شوف بقى المعنى هنا ابن عمر بن الخطاب لما توفاه الله عز وجل وهو يجوز بنفسه ويموت سكرات الموت يقول لابني يا بني ضع خبي على التراب لعل الله يغفر لي في خوف الذات عمر بن عبد العزيز لما بقى كان الخلفاء الدوله الامويه لما بقى امير المؤمنين رجع الى زوجته يقول لها ايه صح بقى وجوزك وصل ولا وصل وصل ولا ايه ايه وهناخد قد كده وهيبقى عندنا وبتاع يرجع الى زوجته يقول لها افتي يا مع فقد ولي زوجتي امر المسلمين شوف الاستشعار هاي هو انت النهارده اي واحد ينام من غير عشاء مين اللي مسؤول عنه؟ وانت طالع من اول المجلس المحلي والمحافظ والبتاع لغايه ما تطلع لاخر بقى امال ده على حساب مين ده؟ امال مين المسؤول عن ده؟ واحد ساكن في الكوش تطيح ده مين اللي مسؤول عنده؟ مش موجود ده ولا ده؟ طيب مين اللي مسؤول عنده؟ وفين الموظف اللي قايم بحاول عشان يشوف ده مين؟ ده دماغ الكفرة في هجوم شائع على قدك انت ومراتك يبقى تاخد اوضه وهي اوضه واوضه زياده ان كان عندك عيل يبقى اوضه للعيل واوضه زياده كفر ما بيقول بالله عز وجل وهكذا فالوظائف دي امانه هنسال عنها امام الله عز وجل يبقى لما واحد انا كموظف تستشعر المعنيين دول او المعنى ان الوظيفه دي ايه؟ ابتلاء من الله عز وجل امتحان ربنا بيختبرني عطيني حاجه بيختبرني بيها اثنين انها امانه طب اعمل ايه بقى انا كموظف نمره واحد احافظ على مواعيد الصلاه يبقى انا راجل موظف بشتغل اه يجي ميعاد الصلاه أأدي الصلاة في ميعاد خصوصا في أيامنا دي بقى ليش؟ لأن النهارده بين الظهر والعصر مفيش هبقى تطلع من الساعة 2 هتوصل مش أقل من ساعة عبال ما تقطع عليها الساعة 3 هتصلي الظهر امتى؟ ها هيكون ده العصر ازاي؟ يبقى الشغل تحافظ على مواعيد الصلاة، يبقى أنا عايز أقول لك كمان تكون قدوة بقى يا ريت مش تحافظ بس على الصلاة، يعني أنت اللي تذكر الناس بالصلاة مهما كانت وظيفتك ستقف وتؤذن بإقامة الصلاة. اقف في الشغل وأذن أول مرة هتبقى غريبة شوية بتاع مين ده؟ هات اسمه هذا ايه يعني؟ ايه يعني خد اسمه حضرتك فيها تأويل تأويل عند الله قبل أن تكتب أنت مش كده أنت بتراقب اللي بيكتب مكتوب اللي يكتب يكتب الله وأنت يعني بتكتب عنك تأويل ما كانش إيه كمان ما هو ده الخير اللي قبض على بعض ياخد الشرايط الشرايط اللي بيبيعوها بره الشرايط الإسلامية والآن كده إيه يرجعوا إيه يقعوا على توزيع تاني خيانة طب ما تروح بنحط مصر هتلاقي الأغاني شرايط الهلس والكلام الفارغ تقدر تروح هناك وتمسك واحد من دول ابدا ما تنظمش على مع الاخوه بس هم ما يصلحوش ما يستطيعوش اللي علينا احنا بس حسبنا الله ونعم الوكيل ولذلك بنقول انك انت في شغلك تبقى قدوه انت قدوه يجي ميعاد الصلاه اقف صلي واللي كمان انت تعمل كده احنا في شغل ولا احنا في دوله مسلمه هي اللي بتقول كده والدين الرسمي للدوله الدين الاسلامي والماده الثانيه والدستور بتقول كده وفي اقامه صلاه هتلاقي طبعا على طول كدابين الجثه بقى اللي وراه جايين جايينهم برضه قصه هنا على طول هيقول لك ايه ايه انت احنا كنا خلاص انت عامل نفسك مش عارف ايه ما احنا برضه لسه الفرق نفسك منك وايه عمل عباده والعمل حق والعمل شرف وخد محاضرات بقى فهي كل عمل عباده نعم والصلاه ايه؟ عباده مين اللي قال الله ومين اللي نظم العبادات؟ الله فانت هتلاقي مش هينفع يعني انت بتشتغل يعني عبادك طيب الصلاة عبادة الصوم عبادة الزكاة عبادة الحج عبادة بر الوالدين عبادة صلة الرحم عبادة الإحسان إلى الجار عبادة لما تحجب مراتك وبنتك عبادة لما تقول الحق عبادة لما تغض بصرك عبادة اه قول له ايه اللي مش عبادة هو الشغل بس اللي عبادة انما مين منظم العبادات الله هو انا عبادة في رمضان في رمضان دولة إسرائيل ليه؟ أصل العمل عبادة طب ما الصيام عباده لا بس العمل عباده والصيام يا ابني عباده وده وقته يجي وقت الحج او الناقه مش حج لا لا اصول اصول في الله ما هو صح كل حاجه ليها وقتها وربنا اللي نظمها والا انت بتلاقي وربنا في سوره البقره يقول اتؤمنون ببعض الكتاب ها اللي بينقر اللي بينقل بالطماطم وحبيبه مفعصه تسيبها الجنه تاخدها من الطماطم دي اوامر الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فده وقت العبادة وفي عبادة هو بس بقى هو واحد إيه؟ قال يعني بقى ده اللي عارف يجيب منهم وده قاعد على المكتب يتوزع الكرسي وأول ما يسمع الله يوزر الله يوزر احتراما للعبادة اللي قبل ما يخلص العبادة قال كويس ها خلص العبادة حي على الصلاة هل على الفلاح ربنا يسر الله اكبر منك ومن صغرك ومن وجدك ومن كله الله اكبر ولا في دماغك خلص الثاني الاذان اه الله اعلم الاجر قول الله في العالمين ربنا عز وجل والمستوى والحرام كمل نتيجه لما كمل اه كنا بنقول ايه؟ ما كنت غزه الثاني ربنا بيقول لك تعالى قابلني تعالى قابلني وكلمني يقول لك لا مش فاضي اصلي اصلي ايه اصلي ويقعد بقى يخترع لك وانا لو قمت وقت وقت الصلاه واجيب انا انا مش قادر اقعد اصلي ده مش عارف قادر طب الزمان وعندك اخوان هتعمل ايه؟ اه هتوصل الخطايا في الصلاه ومصنع كل يوم صلى الله صلى الله عليه هتاكل انت عليك المره صح ولا مش صح؟ اسمعنا او بس مكان وقت البرد الميه وما وضعتش مكان الصلاه ووقت الصلاه الانسان كده على طول في اي مصلحه برضه ميه العصا طبيعه تفرض الانسان يبقى لا بد من ايجاد وقت للصلاه وانت مجرد كده تجيب انت وتلعب غيرك والله لو حكمت على ايه وهي عايزه بدايه هي بس عايزه واحد يبتدي كله بيبقى نفسه انت عارف ما النظام الشعبي ده يقول لك تيجي من الجلدات اه خلاص استنى او على حسب ماشي يعني ربنا يجعلك مرتاح فيه يبقى حافظ على الصلاه في وقت الع- او اثناء العمل واللي يكلمك بقى انت بتاخد من الصلاه بتاخد في الصلاه وقت من العمل قول له بس لو انت حامل كلمات متقاطعه وقت وقت روح طول وبطل النص العزل مع النساء اللي عندك في الشغل وبطل العواجيز اللي مالهاش لازمه وشرب السجاير وشرب القهوه اللي عمال تريح دلوقتي ده خليك بس في نفسك انت ما تنقذش حد وانت اصلا ايه بيتك من الاجازه اللي عجبت الناس بصوره كده على طول لازم يكون عندنا جراءه لانك انت على الحق فنحافظ على الصلاه في اثناء العمل وايه الاخوه يقفوا يصلوا ما تقولوش بقى كذا درجه يا كذا وايه بقى فرجان الباشا طب بتقول ايه؟ غيرك هايف واقف يغني ومش مكتوب في منظره وغيرك واقف يرقص مش مكتوب ها انت هتقف تقول الله اكبر في مكتوب ايه دي؟ اشهد ان لا اله الا الله في مكتوب ايه دي؟ ايه اللي بتتكتب منه فاهمني؟ ايه اللي انت بتقوله غلط مكتوب منه؟ صدق ربنا القائل عز وجل في سورة البقرة يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يبقى نحافظ على ميعاد الصلاة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله رسول الله قال الصلاة على وقتها إيه اللي منعك؟ أذان أذن انزل أذن أنت وتقيم الصلاة وتصلي مع الناس وتوجد له مكان وتروح تسلم المدير ولا البتاع أي صلاة غرفته لازم يكون في مكان للصلاة ثم هنصلي فين احنا ثلاث سنين الحمد لله وهكذا وربنا تبارك وتعالى بدع في سوره المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظوا رسول المعارف قال الذين هم على صلاتهم دائمون فالمؤمنون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون وفي المعارف قال اولئك في جنات مكرمون هكذا يبقى لازم نحافظ على مواعيد الصلاة كموظفين وما نعنيش عنها أي شيء. اثنين كموظف بقول عن إيه؟ عن نفسي لسه ما اتكلمش عن الغير، عن نفسي بس. نمرة واحد أستشعر معنى الابتلاء ومعنى الأمانة وأحافظ على ميعاد الصلاة ها اللي جاي بعد كده مهمة جدا جدا غض البصر وعدم الاختلاط. غض البصر وعدم الاختلاط. ما تقوليش بقى نفسي معايا موظفات ماليش دعوة، دينك أهم. اعرف بقى انت حر بديلك بديلك طب طب اعمل ايه؟ انت تتصرف انا مالي انا طب انا اعمل ايه؟ انا اقول لك الصح وانت تنفذه كده ايه الصح؟ في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهم ايضا ويحفظن فروجهن ولا يزيدن زينتهن الا مطاعما الى اخر الايات وسيدك صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي انت مش عارف من علي علي بن ابي طالب قال لا تبدع النظره بالنظره فانها بعيد الجبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عن نظر الحجه او الفتح قال اطرد بصرك قلت يا رسول الله اطرد اطرد بصرك اطرد بصرك تقول لي بقى تيجي ممكن مين اللي قال لازم الرسل بتاعه الحديث ده ولا ايه؟ ده غلط غلط ان يكون في اختلاط في الشغل طب ونعمل ايه؟ اتصرف بقول لك جديده يقول لك خلي الرجال لوحديهم والنساء لوحديهم مش قادر وكلمت مدير كده انا عن نفسي صوت والله لو حكم اجيب مكاني فلوس الحته واحطه انا حرص على كمان الترفيه عندي فلوس اديني الشغل طب لو الشغل بتاعي فيه احتفال بالنساء انا هقول لهم كده لو تكرمت انا بحط الشغل على المكتب احطكم في الحته دي واللي هيخلص احطه هنا بس ليه منتج يعني ايه منتج يعني مش فاهم انا ايه منتج زمان يعني او في الشغل ابو طلعه مين اللي قال كده هاكل الجميل واحد يقول لي اصلا طول عمرها مالناش دعوه طول عمرها غلط طول عمر الاسلام يقول غلط ده مش الاسلام الاسلام اسلام والدين دين مفيش نقاش عشان كده بقول لك انت من اولها تقول لهم ايه اللي كان بيعمل كده الحمد لله ما بيعملش يقول والله يا اخوان انا عرفت ان الكلام ده غلط والشيطان انت جبت ليه؟ ده اللي بيحصل فيك يخش الشغل ايه يا ترى هو كده بلاش انا فاكر بلاش عامل ايه اخبارك ايه؟ ايه بقى كده بلاش ايه مالك؟ زعلان ليه؟ ده عارف قلت اول درجه تعرفك انه زعلان لا والله مش هسيبك الا لما تشوف زعلان ليه؟ طب اقعد اقعد اقعد ايه ايه ايه اللي عرفك بيها قوي كده وانت داخل بالك منها ها؟ وهو برضه ما في منطق يوم الله لا لا يمكنش كل يوم ده لا والله لا يمكن والله ما يمكن تعالي بس تعالي ايه مالك اوعى يكون راجل تعالي انا لا هتخش في الموضوعات دي انت مالك انت انت مالك انت تعالى ولا مش عايز اعرف ليه انت جاي لا اله الا الله هو الحيل اول ما تعرف لازم نروح نروح البيت وقال جزء يفتح لهم اتفضلوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جنون جنون صعب عاطل ليه انت افرض ظروفي انا ربنا عالم بحاجه لو زدت ثوره ولا اي حاجه ممكن تحديد الاسلام واحد انت ما انتفعت عليها ما تفقع انت مالك لا اله الا الله انت اعتبر انها مش موجوده اعتبر انها مش موجوده وتفضل بس كده عنها خالص ماليش دعوه بيها ماليش دعوه اسمها النهارده ده النهارده والعياذ بالله بس والله ده بتبقى واحد عليها الدم بتاع الحيض والمصلحه كلها عارفه وكلهم يشتغلوا شغلها وسيبها سيبها عليك الله عارفه انت الله قال طبعا روح انت روح روح روح انت مش اي حاجه معلش انا مكاني وما فيش اي حاجه معلش انا قادر مين اللي قال كده؟ ده ده اسلام طبعا واحده بتشتغل في تفسير الراجل لا لا لا تيجي تشتغل كده ترجع ايه؟ وعلى يعملوا لهم الحمراء قلت له ايه بحمل النهار ما حدش يخش وهي جوه ايه ده؟ تجيب مين ده؟ ايه ده؟ والله ما عجوز انك تعمل كده والله بالله ومتزوعه عن البلاوي كلها والعياذ بالله ونقرا عوارض الواحده معايا حديث مين اللي قال كده؟ بس سمع رب الله الا وكان شيطانه قال تمام هو ده اللي بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى عمال قال هنا الناس حب الشهوات من النساء واضح من النساء وسيدنا الرسول بيقول ما تركت على الرجال فتنة بعدي أضر من النساء أو أشد من النساء اللي يقول بقى يا حبيبي مش منطبق عليا وأنا ما بفكرش ولا أنا بكلمك أنا بكلم الراجل أنت ما تفكرش ده مش راجل أنت انا لما اقول ان في بنزين وفي نار ما تحطش شم النار جنب البنزين عشان يولع تقول لي حط النار جنب البنزين والله لا هيولع صح جنب البنزين يبقى ممكن صح ولا مش صح؟ اه بالظبط كده فالراجل ربنا بيتكلم فيه بس حب شراتي دي ولا بتاع اللي يقول بقى انا بتاثر زي اختي ده عادي نسال الله يا اخوانا نسال الله عز وجل ان احنا ما نصابش بمرض اسمه انس المعصيه انس المعصيه ربنا فيه شر وراء تعرف انس المعصيه يعني ايه؟ يعني الناس تعمل المعاصي ها يصير حلو معانا لغاية تبقى ايه عندهم انثى بينهم وبين المرأة فتبقى معاصرة من تستهجنهم خلاص عادي على كلمة عادي لغاية ما يوصل الأمر زي قوم لوط والعياذ بالله طب هل أخرجوا أنفسكم من قريتكم ليه؟ إنهم إناس يتطهرون يا حي يا قيوم يتطهرون أه كما يتطهرون بجوازها قال لك لا يبقوا زينا وهم يطلعوا بره ألف المعصية خلاص دخلوا العصر والعصير يبقى كده مع نفسي انا كموظف بعمل كده طيب انما مين بقى مع غيري اعمل ايه؟ سلوك المؤمن الملتزم كموظف مع الغير هنقول بقى الغير ده عباره عن ايه؟ الغير ده ايه؟ يا اما الناس اللي بيتعاملوا معاها يا اما مرؤوس يعني انت انت رئيسه يا اما انت رئيس في ايه؟ رئيس يعني يا مع الناس يا مع مرؤوس يا مع رئيس ناخد مع الناس الاول ايه اللي المفروض ان احنا نعمله مع الناس لما نبقى موظفين؟ نبقى واحد ما دام انا بستشعر معنى الاستيلاء ومعنى الامانه يبقى المفروض اعمل ايه؟ ايسر على الناس مصلحتهم هو انا قاعد بشتغل ايه؟ انا بشتغل عند الناس ده مش مكتبي مش كريم الفلوس ولا كنت ايه برضه من بيتي ولا التليفون ده انا بدفع فلوسه ولا حسابي لا انا راجل موظف يعني بشتغل عند الناس مفروض كده انت تيجي انا اخلص لك مصلحتك مش هتنظر عليك مش هتريس عليك مش هتجيب في اعداد الله علشان انا قاعد عامل نص الساعه قلت لك كلمتي مش هتشوف القلم في ايدي يا حرام حرام ده انا المفروض ايسر على الناس واساعد الناس حتى لو ما طلبوش مني كده ده حتى لو كانت الخدمه دي مش عندي اهمهم يعني يجي واحد يقول لك انا انا اعمل كذا كذا اه لا مش عندي في ناس تعمل كده هو يقول مش عندي مش عندي طب ما تقول لي عندي مين؟ ما تقول لي انا مش عندي اه لكن عندي فلان وفلان وايه خسرت يا اخي لما تقول طب اديها لي وانا خلصتها لك حاضر ولا نعمل فين؟ والله متقبل يا رب ارجع ليه؟ انت ما تعرفش اسمه ولا ترجع بيه ولا هو هيكافئك انت مالك خليك مع الله اعملها لله عز وجل ربنا في سوره المائده يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وسوره التوبه قال ايه؟ قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات فغير ما بيخش المصالح يقول خيرتني كل شغلته يخلصها له على طول احنا اولى احنا اولى فاحنا نتكلم من حياتنا ومع الناس كلها بدون تعصب ولا تذمر واضح اظن كلامي عشان كده ربنا قال في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وفي صحيح البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه لا يظلم لا يظلمه ولا يسلمه آه. من يصبر على مسلم يصبر الله عليه في الدنيا والاخره ومن فرج ومن نفس عن مؤمن كربته من كرب الدنيا نفس الله عنه كربته من كرب يوم القيامه تبقى كرب يوم القيامه تلحق ومن فطر مسلما فقراه الله في الدنيا والاخره شوف لك بالله عليك لما الوظف يستشعر المعنى ده هيقول مره عليه بكره يا حضرتك ما هو عندنا احنا هنا الشعب بتاعنا كده مر علينا بكره حضرتك ومش دلوقتي سيبني في حالي ونبقى قاعدين في الشغل يخلصوك مصالح الناس قاعدين يتكلموا في الكلام الغلط ويحكوا حواديت وتبقى انت واقف ماسك الورقه وهو عن ديلك وعمال يتكلم مع الثاني ولا كانك انت ولا كانك انت عليك ولا كانك هو عامل دور وحش الله بتكلم يا اخي طب مين اللي يتكلم انا ولا انت انت اللي تخلي عندك دور انت اللي اعرف انت خلصت مصلحتك عايز تتكلم روح بعد ما تخلص خلص اتكلم معاك وحطوا مع بعض انتوا عايزين انا استناك انا فاهم النصيحه استناك وانت بتعمل ايه؟ وانت فين؟ هكذا استشعار المسلم انه يكون في خدمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا والناس والله معلش انت لو موظف يسرت على الناس ربنا هيوفرها عليك والله ربنا هيوفرها عليك من الله استمر ايه؟ ولا تعسروا كما في البخاري ومسلم وبشروا ولا تنفروا وإن خلاصة في صحيح البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لازم تكون عندنا رحمة في قلوبنا لازم تكون عندنا رحمة في قلوبنا كموظفين نرعى مصالح الناس ونخلص مصالحهم ليه انا اقول لك تعالى بكره ليه؟ ليه اقول لك تعالى بعد ما انا في ايدك ما خلصت ومروحك مش هيكلف مواصلات ومجيئك مش هيكلف مواصلات وانت عارف مواصلاتنا عامله ازاي فليه نشق على الناس؟ ليه نشق على الناس؟ هذا الامر ناخد بالنا منه نحن الناس ننصر مصالحهم ونساعدهم. اثنين عدم التعالي مهمه جدا جدا ما تتصورش ما بين الشر واحد الناس يحب دايما يذل في الناس يعني ايه؟ يبقى هو جوه وهم قاعدين بره محدش يخش الا سجن وبعدين يطلع بقى يمشي قدامه شويه رحمه الله ويحدث الثاني وبعدين راح طلع تاني قدامه مسلم كده وكله تحت يعني انا انا لو كان انا اللي جوه انا لحظه واحد نفسي انا خلاص يعني خلاص طلعت عند رئيس والله غلبان والله انا غلبان عنده مرض عنده مرض الراجل تعس ربنا بيحفظه في المرض بتاعته المفروض يكون في دماغه تعس يعرف انه بني ادم يشم ريحته ويشوف وضعه واحد هو هو يحس بنفسه وينزل على كتفه شويه يتكلم على كتفه حاجه ولا بتاع ولا يتكلم عن الناس بتاع اهو يعرف عليه كل ميه اهو البني ادم عبد لو ربنا حاجه فيه ولا هيقف على نفسه لو ربنا حاجه فيه ولا هيتوكل على الله ايه ايه ايه هو يعني انما عمال يتكلم في الناس ويتكبر وواحد يتكلم يقول له هات مين ده؟ ايه يا قريب؟ ايه؟ اقعد اقعد ايه؟ ليه؟ ليه انت بتشتغل ايه انت؟ بتعمل ايه انت؟ مين انت؟ ابن مين انت؟ ما انت ابن ادم وحواء لا اله الا الله. والسيد النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من ادم وادم خلقوا من ايه؟ كنت روح وشايف في بطنك الايه؟ النجاسه. ايه انت يعني؟ طب من نص او اولك نصفة نجرة واخرك جيدة خضرة أه؟ وانت ما بين ذلك تحمل العذرة كما قال ابو علي الكريم النجاسة تصلي واولنا نصفة نصفة الاخر واخرنا عن نفس الفطرة هذا الانسان صبر على النصف عشان ربنا جعلك في المنصب ده طب ما هو جعلك من الاول بقى ابتلاء وامانه ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان وفي الموعظة ابن لقمان بيقول لابنه بيقول لابنه ايه؟ ولا تصعر خدك للناس تعرف يعني ايه؟ يعني مثلا انت هنا كده فجيت اعمل لك كده ايه ده بصعر خدي ليك ايه؟ برضه وش ايه عندك ايه؟ مين انا يعني؟ مين انا يعني؟ انت طب ما انت جاي انت افضل مني عند الله ان اكرمكم عند الله الطاقه ما يقدرش يكون عايزين في غربتك من حصلها فتشتغل ايه؟ مال ربك مال الراجل اللي جوه تفيكم هو دي لا انا كنت بشتغل ايه وكنت بتاخد كام ولا كنت عامل غسالك ولا لا ولا تاكل فين ولا بشتغل عليك ايه ولا ما فيش كلام منك ما فيش هم ثلاث اسئله هتسال فيهم يبقى ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا وسوره الاسراء ربنا تبارك وتعالى يؤكد على المعنى ده لما قال انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولة ايه انت يا بني ادم؟ ايه انت يا بني ادم واحد سبحانك يا رب هكذا وربنا تبارك وتعالى في سوره الحجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومين زي النبي؟ ها؟ ده كان ربنا بيقول للنبي كده واخفض جناحك للمؤمنين فهنا الرسول قال عليه الصلاه والسلام من والرسول يكون في يعني مفروض ان يكون هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا يدخل الجنه ويدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبر قال رجل حديث ابن قال يا رسول الله اني احب ان اكون ثوبي نظيف ومعني نظيف طب انا احب ان انا الشارع بتاعك وامشي بيها وده اللي بجيب كل مرتبة حلوة سهل من غير كبر انا لا من غير كبر ان الله جميل يحب الجمال وما الكبر هو ايه؟ الكبر بطر الحق وغمس الناس بطر الحق يكسر على الحق ولا قضاء مش هياخد دي فمتكبر وغمط الناس اي ظلم الناس تفضل الناس بالتكبر عليها بالتعالي عليها يبقى انت متكبر فلا يذكر كما لو كان في قلبي مثقال حبه من الخردل والكذب هكذا طيب ايه تاني مع الناس؟ انا انا شنو ما شنو ما تكبرش عليه ثلاثه ودي مهمه جدا ما تاخدش منهم رشوه لا مستتره ولا ظاهره يعني ايه مستتره وظاهره؟ اصل دي رسائل بقى من نوع تاني في رشوه مثلا انت راجل جاي تاخد عندي مثلا تعمل عندي شغلانه ولا بتاع ولا حاجه مثلا فموظف اه يقوم يقول لك كنت بتشتغل ايه؟ مش عايز اخد بايده عشان يقول لك الرشوه حرام خالص او انه بشتغل ميكانيكي بس او بشتغل سواق يقول لك اه هو محتاج لك يا اخي اخلص لك انا الموضوع ده بتاعك واخد بالك اه وبعدين عندي الحوض في كذا في البيت بتاعه او عربيتي عايزه كذا كذا خد بالك انت مش بفلوس طبعا ولا مش ايه؟ مش هخلص لك شغلك طب دي تعتبر ايه؟ هتبقى عربيتك اللي هو انت صاحبها كده في اسمها رشوه ايه؟ مستشرة مستشرية يعني وفي الرشوه العالميه دي والعياذ بالله انه يجي يقول لك علنا كده انا الصيغه بتاعتي تاخد قد كده طب خلاص تحكم دي كمان ماشي دي كمان تتفضل وانت عارف في رمضان يقول لك انا راجل صايم دلوقتي معلش بعد الفطار الله يكرمك عشان بس انا صايم مش خبر بضحك على نفسي والله والله بضحك على نفسي طب طلع رشوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مفروض من رحمة الله مين؟ الراشد والمرتشي والرائد الذي يمشي بينهما الذي يمشي بينهما اللي بيدي واللي بياخد اللي ماشي بينه والنهارده اصبحت الرشوه بجد عادي خالص عادي خالص يقول لك انا باخد كده وبعد ما حسبها لك لازم تاخد منها المبلغ الثاني وهياخد منك قد كده وراجل راح اخر مره رايح يعمل مشروع والله هذا كلام حضرتك وراح عند اخت بتاعه ولا محجبه ومش عارف ايه جابته بقى اخت بتاعه كان بيقول لي يوسف معايا من الاخر انصحك نصيحه عشان اللي زيكم بيتعبوا هنا اللي زيكم يعني ما بتعوش واحد بيتعبوا هنا فهنا كل حاجه بتمشي بنظام ايه فهمت؟ الله ماشي الله الله الله حجمي وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي حجمته حجمته في الدنيا وحجمته في الاخره والعياذ بالله هيعمل ايه؟ اصل العيال يقول لك انا هتاخد مصلحتك بالكسر واللي هيعمل لك مصلحتك بس مش هيعملها لك الا اذا حطيت رشوه وحاجات اديله ووزرك على اللي خد منك. لكن ما تسرقش كان قلنا قبل كده لا تسارع خليك جدع وحيد تقول لك اهرب اعمل له كوبري اه اهرب اهو اه اي حاجه في بالك اه يعني فتح مخك كده اهو فتح بتاع يا جدع فتح اهو يعني ادفع اه ف- كده يعني هذا مش على طول تروح يقول له ايه خد لا حتى ربنا يبقى من الوقت ما ياخدش رشوه ربنا كده يقول الكلام ده في حديث البخاري استعمل رجلا على صدقه يقول عيد مع الصدقه راح الراجل بعد ما جمع الصدقه ده عمل ازاي؟ قال يا رسول الله هذا لكم اجيب ان انا ايه جمعته عشان الصدقه طب وده؟ قال هذا اهدي الي الناس بقى يعني ما شاء الله اعطوني الهديه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه نستعمله فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليها الا قعد في بيت امه فينظر ايهدى الي ام لا؟ وانت لو كنت قعدت في كنت حد قال لك روح خد هديه ايه؟ لا دي مرتبطه بيك تبقى رشوه انما افرض انا اللي اعمل لك خدمه ده هياخد لك تليفون ده يعمل لك اي حاجه مش في دماغي اخد منك لا لا ده عمل ده حق حقك عليا وخلصت وليك امشي خلاص وصرفت في الحاجه وعملت اللي عليها كله انت تفضلا من عندك كده بتقول لي لا خلاص ان شاء الله لو سمحت لا والله والله لا والله مش هاخد والله ما هاخد انا مش هاخد والله في حد وانت قلت لي على حاجه انا من عندي كده خلاص يبقى ذنبي سامحني ده ذنب تمحلس لو كان الاحرص الاحرص كمان يبقى بلاش لكن يعني اذا الراجل اكثر من حاجه غير بس مش انت ما تكونش في دماغك لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره النساء يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب منكم والا عن اكل اموال الناس بالباطل اهو وفي البقره قالوا ايه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اهو وتدلوا بها الى السكان ان تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ما ناخدش عشرة طيب ايه تاني كمان؟ أربعة أو خمسة خلينا بقى إيه، مع الخير عدم الكذب عليه لأن دي بتحصل كتير يبقى عنده الاستمارة ويقول لا مش عندي يجي يخش على المدير وقاعد جوه يقول له روح يقول لهم اللي يجي يقول له مش هنا ليه كده؟ ليه؟ أنت كذبت كده حرام حرام ربنا تبارك وتعالى قسم على قلب من يستعين على الله ومن يستعين كذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون والنبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل دور بسورة نص الآية في المنافق الثلاث إذا حدث كذب أهو إذا حدث إيه كذب وإذا وعد أخلف وإذا كل نفاق وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي للجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يوصل عند الله صديقا والعكس وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يوصل عند الله كذابا ده حرام الكذب على الله حرام والكذب على الناس ليه؟ ليه تكذب على الناس؟ وتقول له تجيب لحد بكره قول لي يجي بكره ليه؟ عشان أنا بكره مسافر عندي مريض حرام تجيب الراجل انت تكذب عليه وهتجيبه ومش هيلاقيك وانت عارف دي اتق الله اتق الله حرام عليك فسلوك المسلم المسلم كموقف مع الغير محصور في شرطه نرفع مصالح الناس ونساعدهم دايما وما نتكبرش عليهم وما نتعالاش عليهم وما نقبلش منهم رشوه والعياذ بالله ما ناخدش خالص وما نكذبش عليه. طيب ونعمل مع الجسم ممكن الجد يبقى ايه؟ يبقى مرؤوس يعني ايه مرؤوس؟ يعني ناس بتشتغل تحت ايدك يعني بالعربي انت الرئيس عليك انت رئيس بقى. تعمل ايه مع المرؤوسين اللي تحت ايدك؟ لكنهم ممكن تلتزم برضه ما تتكبرش عليه ولا تتعالى عليه قول عشان انت بقى الرئيس وهم بقى العمال بتوعك وهم الموظفين بتوعك ها وانت بقى تعمل بقى تقول لي بقى كذا وانت كذا وانت كذا لا لا يا اخي لا حرام استشعر معنى الايه؟ الابتلاء ومعنى الامانه ان اللي عمل كويس عليهم كان قادر يعملها بغفير وقادر يعملهم وهم الرؤيه عليك لكن ربنا بايه؟ يختبرك وبيمتحنك ولذلك قلنا الايات اللي قراها في السرعه في سوره الاسراء ربنا يقول ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وشفنا سوره لقمان لما بيقول لابنه ولا تصعد خطك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخذ واقصد في مشيك واغضب من صوتك وشوف يا اخي صفه التوبه لما تتكلم صفه التوبه لقد جاءكم رسول من انفسكم صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم لا يرضى لنا الحلف لا يرضى لنا المشقه ولا التعب حريص عليك يقول الحرص انا اقول ايه؟ عندك بالنسبه للمرضين بتوعك حريص عليك المؤمنين رؤوف رحيم والحديث البخاري عن انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا احسن الناس خلقا ليه بنقول كده؟ لان انت المفروض كرئيس يبقى عندك حسن خلق من الاصول اللي بيشتغلوا عندك يبقى اخلاقك طيبه معاهم اخلاقك طيبه معاهم لازم تكون سلوكك طيب وتصرفاتك معاهم طيبه بحيث تديهم المعنى تديهم المعنى الاسلامي يا اخوانا الدين المعلم يعني الاسلام لما انتشر في اواسط افريقيا انتشر بايه؟ بالمعامله التجار رايحين يتاجروا هناك الناس دخلوا في الاسلام من اخلاق التجار يلاقي التاجر ما بيجيبوش ما بيجيبوش ياخد منه حاجه والله خلي بالك السعر غير دي طب بكره ان شاء الله هبيع لك السعر كذا خلاص اتفقنا يجي بكره السعر يجي يقول لا انا اتفقت معاه ايه وانا مسلم انا مسلم مسلم اسلام مسلم مسلم ايه الدين ده؟ يجي يدرس الاسلام يخش في الدين ده يحصل بايه؟ مش بالدعوه ولا بالكلام انما بالمعامله اثنين ما تتعالاش على المرؤوسين بتوعك ولا تتكبر عليهم يكون عندك حسن خلق بالنسبه ليهم اثنين يخلوا بالك ما نظلمهمش عدم ظلمهم ازاي؟ ربنا في شر الظلم تظلم يعني ايه؟ يعني في الظلم حروف يعني في بعض الرؤساء يقول لك يعني مش هديك فلان ده لا تحكمهم ان شاء الله كده ليه؟ اصل الايام بدأ كده يبص لي قوي كده الله انت مالك وماله؟ حقه ولا مش حقه؟ كان بيعمل صفه شخصيه واخد بالك في حاجات تمثل من ناحيته بيطلعها عليه بالمكافاه حرام حرام اديله حقه والا هتبقى ظالم ظالم والله تبارك وتعالى في السماء يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سوره طه وقد خاب من حمل ظلما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة من ضمن ظلم المرؤوسين اللي تحت ايدك ايه؟ ان واحد يستحق الشرقية وهو اولى بالمنصب ده او بالوظيفة دي او بالرتبة دي وما تدالوش ليه؟ صورة فلان ده ابن عمي ابن عمي اولى اصل فلان ده قريب فلان بيه وفلان باشا والتاني تحت معاه شرق وانه له بطن ظهر ما ضغط على بطن مش عارف ايه الكلام ده حرام حرام هتسال عن كده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من علامات الساعه الصغرى في صحيح البخاري واحد بيقول له متى الساعه يا رسول الله؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال وكيف اذاعتها يا رسول الله؟ قال اذا وكل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه إذا وصل الأمر إلى غير أهل إزاي؟ إنك أنت تستحق لكن مش هتاخدها ليه؟ شبه فلان اللي قبل منك هو مش قبل منك أنت قبل إنما ليه؟ لأن فلان ده أصل كوسة أصل ضامة أصل مسلوب أصل ابن عمرو ده فلان وسفيان اللي مش عارف كان مع فلان والاتنين مع بعض فبقى هو بقى هو عامل حق حرام حرام اتقي الله ده ظلم ظلم او المكافآت كده واحد ما بيجيش وتديله مكافأة والتاني موافق وتاخد منه ليه ما يجيش واحد اصل ابن عمه فلان هو اللي هينزل ينزل وهيعين وهو مش كافر ومشيله كذا حرام وظلم والعياذ بالله ثلاثة ثاني بالنسبة للمرؤوسين بتاعك المفروض تعمل معاهم ايه؟ لكن لازم انت منتظم انك تكون قدوة ليه قدوة صدق المرؤوس لما بيشوف رئيس ملتزم يبقى سيد والحكمة بتقول الناس على دين بيوتهم شوف اللي فوق بيعمل ايه بيعمل كده يعني يصدق والله وشوف الكلام ده في مقاله لما يبقى المدير مرتشي وبياخد تلاقي الاقتصاد كله ميت وانت رحت يا حلو بس حلفان ليه؟ هو عارف هو هتاخد واحد سكه كله كمان يا واحد هو لما كله بياكل وكله بيلهى انا اقول لك الحرام في ظرف انا باخد كذا شوف ظرف لما انا اخلي المدير ملتزم خلي الرتبه اللي فوقي ما شاء الله هتلاقي كله خاف لان لو الامر اتصعد يقول لك لا انا ايده نظيفه لا ده راجل كويس هيديني لا لا لا لا ابعد يا عم وانت منتوا فيها بس اقول لك ابعد ها ليه؟ عشان الثاني قدوه صغير تبقى قدوه للمرضين ولذلك سيدنا شعيب قال لقوم ايه؟ قال ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه مش ممكن اقول لكم على حاجه وارجع ايه؟ اخالفها لان خاطر مش ايه؟ لا يعطيني ممكن انا هقول لكم ما تخليش راسي وانا بسافر والعياذ بالله ممكن بل بالعكس انا بقى لو مدير ممكن اعملها كده واحطها كمان في يفصل فيها ممنوع اعطاء اي رشوه لاي موظف ومن وظف وهو يفعل ذلك هنعمل نفوت فيه انت اول تخش مصلحه وتلاقي اللي بعدي هتقول ايه؟ ما شاء الله ده اللي هنا ده تمام صح؟ ومن قدوه لغيره وهكذا وطبعا قدوتنا الكبيره صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه احنا بنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ريت نراعي الامر دوت مع المرء اخيرا ايها الاحباب تموت النظم من منتج البعض مع الغير بقول مع الناس اللي هم حبيبنا مصالح وكذا وكذا وكذا ومع المرؤوسين اخيرا ايضا مع ايه؟ مفيش بقى الا مين؟ مع الرؤساء بقى فنفرض رئيس انت مرؤوس تعمل ايه مع رئيسك؟ تعمل ايه مع رئيسك؟ اولا فاعلم ان رئيسك ده برضه عبد زيك اللي مرؤوسك ده عبد زيك اوعى يحرسك ولا يهزك في عبوديتك لله اوعى تفتكر ان هو اللي بيرزقك اوعى تفتكر ان هو اللي بيحيي ويميت اوعى تفتكر ان هو النافع الضار ده عبد زيك ده عبد زيك بس ربنا جعله زي ما قلت لك اختبار وامتحان هو عالم بكره يمكن ما يجيش الشغل اكون لما بنطق الشهور هتاخد الطريق كده عشان كده بقول لك ما تخافش بقى وتترعب يلا طلع كله اللي يخوفك الرزق والعمر وبنعتقد بقى ان ده يمشي بقى هو الناحيه الديني ها والتأمين العلاوة وهو النظر لا والله أبدا لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون حطوا تحت ما توعدون بقى كل ده ها وفي السماء ليه؟ لأن لو كان على الأرض خلقناها من زمان إنما ربنا قال في السماء يقدر حد يطلع طب أنا عايز آخد رزق يطلع لو راجل يطلع قول له يا راجل اطلع حلو من فوق أصل أنا أنا هقطع رزقك أنا هقطع رزقك أنا هفرقك أنت مين؟ بل ربنا عايز يصيب على النار كما ينفع في النار ها مش ربنا عايز يقول احنا ايه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين حبوا بربي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء بالنسبه لله عز وجل لا عايز يجيب على الله ها هذا الرزق في الله والعمر وما كان لك ان تموت الا باذن الله او بكره واحده قوي قوي وبعدين يا ايها الناس اضرار انا خلقناكم من ذكر وانثى ابي ادم والحول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يبقى كلنا من ذكر وايه؟ وانثى ويجيك واحد بقى يتكبر على الشارع اه انت بقيت وبقيت مش حاجه كده خلاص اعمل ايه؟ هو الكلام من الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه وهي احنا زي بقى الكفار قالوا بقى ازاي النبي ما يكون رسول الله ربنا يقول صدق الامر فهؤلاء فهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلام الشاكرين؟ أقول وهؤلاء من الله عليهم من بيننا رجل صالح لو كذا ممكن ولو كان الموضوع ده مظبوط في الثاني أولى بيه والسنة أحق بيه ليه أنت مين أنت؟ ولو قتل السنة دي مظبوط أو الإسلام مظبوط كنت المفروض أنا أبقى الرسول مين ليه؟ خليه أنت يعني وعشان كده أهو أنا واضح أهو وعندما قال وكذلك فتنا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين فأنت تعلم أن رئيسك اللي بيقول الله عبد لله زيك وعلى فكرة لو الشيطان دخل في دماغك ان هو يعني مثلا إله ولا بينفع ويضر ولا رافع رزاق محيي وميت تصور رئيسك ده وظيفة من الوزارة عليه الإنسان وبص كده بقى في أول كده وتصوروا وظيفة رئيس رحت بقى منظره كده بص كده عندي كده فشوى هو الله طب ده هيخليني اعمل ايه؟ اي عجله؟ لا بس اعرف ان ربي كويس ما يملكليش اي حاجه النفع الضر ومن الله عز وجل ويخليني اعمل انا على نفسي ان انا اقول الحق اقول الحق ولو على رقبتي هو الحق في المرحله دي بس الادب يعني موضوع الكلام الفتح الفندم ده مش مضمون مش محتوى يعني لكن فتح الفندم حضرتك عمل ايه؟ لكن اوضح تقول على الفندم صاحب الشيخ ايه المخالفه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ يقول لك تناولات حتى كمان يا فندم يقول لك كده فكر بس كمان فكر بس انا مش عارف شغل عشان ما تعرفش فكر شغل شغل نضح لو جنبك يقشر لكن هم مش ليه يعني ليه يعني ان فاخر حاجه ليه كل حق ولا لا لا كل حق ربنا تبارك وتعالى سوره النساء يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط بالحق شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ويكون غير قصيرا الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى فضلوا ان تعدلوا وان تبوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا هكذا وفي سوره سورة المائدة ربنا يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم أو ولا يمنعنكم شنآن قوم أي ظلم قوم على أن تعدلوا تعدلوا هو أقرب يعني لو ضربت الشهادة مع عدوك اشهد بالحق بتقول لا ده عدوي وروح اتعامل معايا كذا كذا كذا دي شهادة هتسأل عليها قدام الله افرض طريقتي للشهادة على الرئيس بتاعك ارسل ومن يكتمها فإنه آثم خلفه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم خلفه مش مهم ده رئيس ده اللي بيأتمني ده اللي بينفضني بيقف يحكمك ولا تشتغل المعنى لا لا تتقي الله وتقول كلمة الحق من الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رجل قام الى امام جائر ينطلق فامره فنهاه قتله يعني شهيد فقتله باللسان هكذا قام الى امام جائر والا حين يكون التركيز والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول الا انبئكم باكبر الكبائر ثم بلى رسول الله قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين ها الا وقول الزور وشهاده الزور فقال النبي ثلاث مرات كان متكئا فجلس الا وقول الزور جلد الزور الا وقول الزور جلد الزور الا وقول الزور جلد الزور يقول الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت اشتغل على النبي صلى الله عليه وسلم الى قول الحق اثنين او ثلاثه بقى يوم الاولانيه الشعار معنى ان هو مش خلاف عدل وبعدين بقول الحق ثلاثه ده ما نفسش ربنا يكسر النفاق اللي بيمثل مريض الرؤساء اللي يقولوا زينهم زينهم اعمالهم وربنا في سوره النساء يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ومطلوبنا في حياتنا النهارده النفاق والله مطلوبنا النفاق اللي بينفس الحكام وبينفس الرؤساء وقاعدين يزينونهم ويستبدلونهم ويدمرونهم ويقولوا انتوا تمام يا سلام حتى كل واحد اللي جايب الحجره بناء على توجيهات ولا مش واحد يعمل حاجه كده لا اله الا الله كله بناء على توجيهات توجيهات هو هذا هو ده طبعا انت فاكر قبل كده الرئيس الرئيس والرئيس الرياضي والرئيس الاجتماعي والرئيس الثقافي والزراعي والاقتصادي لغايه ما كانوا عايزين يعملوا ثابت الخلفاء هو اللي فقط ولا ايه؟ وقالوا مين يقول ان كلامك اسف الشعب هيقول لك طبعا لا هم كده هم مش اربعه حاجه موجوده ولا مين؟ انت بقى راجل مع رايتك مفيش شيبه ولا مين ربنا يديك شرم بيخش المكاتب بوجهك واجب وتغلط تعرضك لما رجل غلط بقى لما طلع في الحضور هجيب لك الانتصار حاضر ان شاء الله ويبقى دايما كده والعياذ بالله عامل زي الواحد يبقى قاعد ماسك وغفان وغمام يقطع في سيره اخوه الموظف كلامه خير يمنعه يقول لازم التحد يستحق طلع لك يا رجل لا اله الا الله ولو ان كل هنا ده هنا ده هنا ده سويه ولا لك هو العذاب ربنا تبارك وتعالى صدر الخطاب كما قال ولا تتكسوا ولا يغضب بعضكم بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تدرون ما اجيبه قال الله ورسوله اعلم قال اجيبه ذكرك اخاه بما يفهم قيل ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اهتدت وان لم يكن فيه ما تقول لقد تحبت يعني ظلمت فنتقي الله تصيبه المهمه الناس اللي معانا ومن حتى عايزين نقطع فكرتهم عند الرؤساء ونحط الطيارين فيهم حرام هنسأل عن كده قدام الله وفي ملائكة شايفانا واحنا بنكتب واحنا بنتكلم واحنا بنقول أخيرا أيها الأحباب مع الرؤساء عدم الطاعة إلا في المعروف هذه بقى مهمة جدا وكملت وكل شباب الرضا في الحرة عدم الطاعة إلا بالمعروف ما تقولوش عطاني الأمر إن أنا أخرب بيت واحد فأنا هخرب بيته لا لا لأن اللي بيديك الأمر ده مش هينفعك في الآخرة قدام الله مش هينفعك والله وربنا يفرض النساء ويفرحلك يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله تبعوا كتابه واطيعوا الرسول سنته صلى الله عليه وسلم وهو الامر منكم ما قالش هو الامر عليكم لا قال هو الامر منكم منكم يا ايها الذين امنوا من المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل ويقول لا طاعه الا في معروف ما تجيش تقول لي بقى لا والله الامر كده هو الرجال من الامر امر مين؟ هو مين علشان يامر؟ هو اله مع الله يامر بمعصيه الله وانت تنفذ وتطيع ده حرام عليك والا طب ما كان اطاع سيدنا يوسف وامراه العزيز بتقول يوسف قالت له ولئن لم يفعل ما الحرام فايه؟ ما امره امر مش عارف رب الحديث بقى ما امره فيسلمن ولا يكون من الصاغرين اذله أبو فرب السجن احب الي مما يدعونني اليه بعته بقى لا يا عم احنا بقى برشا يا عم السجن لو تعارف الرب العزيز بقى ويقول لي سجن او تسلني او انا على وجهي نفسي الاوامر انا قبل المامور مين المامور؟ انت والمامور عبيد عند الله ايه المامور ده؟ الله فيه بالاكل قدام الله؟ ها؟ الله ما ينفعك عشان كده بقول لك اعتبروا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان تنزل عليكم شوف الامر اللي جاي لك امر يرضاه الله اعمل وكثر منه خير امر في معصيه الله انسان على نفسك قل لا من رزقه هو الله والمحيي المميت هو الله والنافع الدار هو الله من قبل ومن بعد اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما يدعينا وينفعنا بما علمنا شكر الله لكم ونرجو رحمه الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا جاي يا حاج ممكن ممكن ممكن التطابق هي التطابق في الشرع ده وهي التطابق التطابق عموما بقى طالب اعدادي ثانوي ابتدائي بقى ولا ابتدائي متطابقين اه طالب مين يخدم الموضوع ده طيب انا موظف ها وبروح شغل والله جدا جدا اهو رحت الشغل ما لقيتش الشغل اعمل ايه؟ ونخلص من السجن امسك المصحف واقرا فيه احفظ احاديث احفظ انفع وانتفع بوقتي ان شاء الله رب فتح على صابعي وانا قاعد اعمل لي بقى اثنين ثلاثه اربعه لان كل واحد كلام بيقول انا عجيب واحد يقول عن مصر او يعتبر في كل يوم 1000 حسنه 1000 قال رجل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قالوا تسبح 100 تسبيحه والحسنه العشره 110 بل لو فيكتب له 1000 حسنه او تحط عنه 1000 قضيه. فهمت؟ لما انا تقعد تقول لي بقى انا قاعد ما حاجه اعملها اروح اتكلم مع دي احل كلمات متقاطعه اقعد اقرا في الجرايد اقعد اوقف مع الناس لا ليه وقتك غالي يا اخي وقتك غالي وثمين